وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون يا شفيع يا محمد يا حبيبي يا بشير يا شفيع
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم نصرة لنبيك الأمين صلى الله عليه وسلم اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة أهلا ومرحبا بكم في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واحنا على مدى الحلقات الماضية كنا بنتذاكر آداب من الآداب علمها لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وزي ما انتم عارفين ديننا يقسم إلى ثلاثة أقسام عقيدة وشريعة وأخلاق وآداب وسلوك وعشان كده احنا أهملنا أشياء كتير قوي وبعض الناس ممكن يبقى مش فاهم احنا ليه بنركز على هذا الجانب لأنه جانب مهجور لأنه من نصرة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نحيي هذه السنة حتى ولو كانت في أقل القليل ديننا مفهوش هذا المفهوم مفهوم ان اللي بيقولوا عليه القشور واللباب حاجات ثانوية وحاجات أساسية وأصلية ديننا مفهوش المعنى ده ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتبع كل شيء جاءنا من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ادخلوا في السلم كافة أي ادخلوا في جميع أحكام الإسلام كل أحكام الإسلام نبقى متبعين ليها ويمكن الباب اللي انت تحتقره ده يكون هو الباب اللي هتدخل بيه على رب العالمين عايزين بين يدي هذه الحلقة ان احنا نجدد نوايانا احنا بنتذاكر سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم طلبا لحب الله جل وعلا, جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاحنا بنتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبنتعلم تلك الآداب يمكن يكون ده سبيل القرب وسبيل الحب للودود سبحانه وتعالى احنا بنتبع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان ده سبيل الهداية وإن تطيعوه تهتدوا عشان كده احنا خلال حلقات في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن نبلغ هذه المنازل الإيمانية والمقامات التعبدية العالية لعل الله عز وجل أن يتقبلنا وإياكم عايز أقدم لحلقة النهاردة برضو بمعنى محتاجين دايما نذكركم بيه إن احنا دايما نبقى نلهج بالدعاء أن نكون في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم روى الحاكم وصححه ولم يتعقبه عليه الذهبي عن علي رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه ومن شاء الله من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم خارج سيدنا علي معاه وسيدنا أبو بكر معاه وجمع من الصحابة فمررنا بعبد الله ابن مسعود وهو يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا مين ده فقالوا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فقال إن عبد الله يقرأ القرآن غضا بقراءة زي ما نزل من عند ربنا زي ما تلقيته من جبريل عليه السلام إن عبد الله ابن مسعود يقرأ القرآن غضا كما أنزل فأثنى عبد الله سمع سيدنا علي بيقول فبصينا لقينا سيدنا عبد الله بيعمل ايه في الصلاة قال فأثنى عبد الله على ربه وحمده فأحسن حمده على ربه ثم سأله كان قاعد بيدعي وهو بيدعي قاعد يثني على الله عز وجل وده من أدب الدعاء ان الواحد قبل ما يدعو مباشرة ويطلب من قبل الله تبارك وتعالى يقعد يثني على الله عز وجل ويثني عليه بأسماء الحسنى وصفاته العلى جل وعلا وده أدب علمنا إياه ربنا وعلمنا إياه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولو تتبعتم دعوات الأنبياء في القرآن ودعوات الصالحين هتلاقوها دايما تقدم بالثناء على الله جل وعلا بعد ما أثنى على ربنا سبحانه وتعالى سأل سأل فكانت ايه مسألة سيدنا عبد الله وهنا محل الشاهد قال فسأله إيمانا لا يرتد واحنا كلنا في الزمن ده زمن الفتن ده بنقول كده والله يا رب نسألك إيمانا لا يرتد يا رب لا ينقلب القلب بعد إذ هدي يا رب لا نرد على أعقابنا بعد إذ هديتنا يا رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا رب نبقى مستقيمين على ضربك ولو أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين فقال يا رب أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون ابن القيم بيقول مين قال ان على الارائك ينظرون دي معناها ان هم قاعدين في الجنة قاعدين على السرر ينظروا الى اهل النار او ينظروا الى اصحابهم من اهل الجنة لا ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون قال النظر ما قالش هم بينظروا الى ايه حذف المنظور واعظم منظور هو النظر الى وجه الله الكريم فالنعيم الذي لا ينفد قرة العين في الدنيا اللي النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربنا إياها أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك الشوق إلى لقاء ربنا سبحانه وتعالى ده أعلى النعيم في الدنيا إن القلب يبقى مشتاق لربنا سبحانه وتعالى فسأل إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد والتالتة ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين في جناتك جنات الخلد يا رب ارزقنا مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين في أعلى عليين في جنات الخلد جنات النعيم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع لدعاء سيدنا عبد الله ابن مسعود وكلما دعا قال سل تعطى اللي هتقوله يجاب ليك إن شاء الله فعشان كده سيدنا ابن مسعود كان عايش لهدف كان عايش ومخطط لحياته كان أهم حاجة شغلة باله إنه إيمانه يبقى في زيادة ما يبقاش في نقصان إن إيمانه لا يرتد وإن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه نعيم الدنيا بحب الله والشوق إلى لقائه ونعيم الآخرة بالجنة والنظر إلى وجه الله الكريم وإنه يبلغ أعلى الدرجات فيبقى في مرافقة خير النبيين صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رفقة النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا النهاردة عايز أعلمكم أدب وأدب ضائع لدرجة أن العلماء قالوا هي الآية دي من كل أجروها هي الآية دي نسخت الآية دي يعني نسخ حكمها ما بقاش يتعمل بيه من كتر ما الناس هجرت هذا الأدب ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم الآية دي بتسمى في القرآن آية الاستئذان سيدنا ابن عباس كان يقول لم يعمل بهذه الآية أكثر الناس وإني لآمر جاريتي أن تستأذن عليّ النهاردة هنتعلم سنة مهجورة وهتشوفوا في ثنايا الكلام وتحقيق هذه المسألة قد ايه امر غايب عنا تماما على انه بيتعمل في اليوم مرات ومرات النهاردة احنا بنتكلم لما تيجي تدخل على باب بيت حد من اصحابك وعايز تزوره فالمفترض انك بتستأذنه ازاي بتستأذنه قرن الجرس بخبط على الباب هو ايه الهدي في الموضوع ده ايه المفروض انا بتصل على واحد من ذوي او اقاربي او معارفي على التليفون المحمول الخاص بي هو المفروض لما اجي اتصل عليه اتصل عليه اقعد اسيب ارن لغاية مثلا مرتين ثلاثة اربعة انا ساعات حد يرن عليا مثلا الاقيه عامل ابص الاقي عدد المسد كل مثلا 30 مره ولا حاجه ايه الادب في الكلام ده يا جماعه ايه الوضع في هذا احنا بنتلقى احيانا تليفونات يعني بعد الاخ او الاخت اللي بتتصل تصل قرابه الفجر او الساعه 3 بالليل ولا حاجه هو ده من الادب ادب الاستئذان ايه الادب اللي المفروض ان احنا نبقى عليه ايه المعنى اللي قالته الايه دي سيدنا ابن عباس بيقول الناس ثابت وبيقول الكلام ده من عهد الصحابه بيقول لم يعمل بها اكثر الناس الشعبي كان يقول هذه الايه ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم لم تنسخ قيل له ان الناس لا يعملون به فقال الله المستعان سعيد بن جبير قال إن ناسا يقولون نسخت هذه الآية لا والله ما نسخت ولكن مما تهاون بها الناس هنشوف إن احنا محتاجين نعلم أولادنا محتاجين بدل ما نعلمهم الاتيكيت والأدب الراقي في مدارس اللغات ويأخذوا بعض الآداب ونهجر أدبنا اللي جاء بها ديننا محتاجين نعرف حاجات النهاردة الموضوع ده بيمس مشكلة خطيرة بقت في المجتمع للأسف الشديد مع انكشاف العورات وفي زمن الفضائيات والنت وفي زمن العيون الخائنة والناس اللي تتلصص بنظرها وبعد ما بقى يشوف كذا وكذا من المنكرات فبالتالي العين بقت خاينة فبقى ممكن يطلع على عورات ما ينفعش يطلع عليها فممكن يطلع على عورة أخته أو عورة أمه وبقينا في زمن بنشتكي فيه من زنا المحارم ومن بلايا سود عمت للأسف الشديد بلواها في بلاد المسلمين هو الموضوع بيتكلم عن كده آه لأن في أداب لازم نتعلمها ونعلمها أولادنا ونعلمها أخواننا ونعلمها للمسلمين والمسلمات علشان يطلع جيل نقي جيل صافي جيل طاهر ما يعرفش المعاني السيئة اللي ابتلي بها جيل هذا الزمان كان الإمام ابن عطية يقول في كتابه المحرر الوجيز تفسيره قال هذه الآية عامة في الأمة غابر الظهر الآية دي عامة المفروض في كل زمان يعمل بها لكن غاب حكمها عن كثير من الناس تعالوا نتعلم ازاي نطرق الباب وهنتخيل ان احنا دلوقتي داخلين على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وداخلين نطرق عليه الباب وعلمنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي ندخل ونستأذن روى ابو داود وصحح الاسناد الشيخ الالباني عن كلدة ابن حنبل ان صفوان ابن أمية بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وجداية وضغابيس ايه ده صفوان بن أمية كان رأس من رؤوس الكفر وأسلم فلما أسلم أراد أن يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ودي فيها فضيلة الهدية تهدوا تحابوا فبعت للنبي صلى الله عليه وسلم ببعض الطعام بعت له لبن وبعت له الجداية دي اللي هي الظبي لما يبقى عنده ست سبع شهور اللي هو يشبه الغزال وبعت له يعني بعت له لحم غزال وبعت له لبن والضغاضيس دي النبات اللي يشبه الخيار فبعت طعام للنبي صلى الله عليه وسلم مع كلدة ابن حنبل والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فدخلت ولم أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فداخل بالطعام فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بالهدية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فقل السلام عليكم ارجع فقل السلام عليكم مع النبي صلى الله عليه وسلم ما بيسيبش موقف إلا وبيعلمنا ازاي نبقى متأدبين قال له ما ينفعش تدخل كده على طول لازم تقرئ السلام زي ما خدنا في الحلقة الماضية السلام في السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم وروى أبو داود وصححه الألباني عن ربعي قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أألج عارفين اللي هو ايه أدخل أدخل أألج أألج ممكن أدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان وهو ده الحديث الجامع لأدب الاستئذان فقال قل له يقول السلام عليكم أأدخل من هنا العلماء خدوا أول أدب في أداب الاستئذان وقالوا يشرع السلام قبل الاستئذان يشرع السلام قبل الاستئذان وأخرج البخاري في كتاب الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال استأذن عمر عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام على رسول الله داخل سيدنا عمر فايه اول ما دخل عليه وكانه مستبشر ومتهلل فبيقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال السلام على رسول الله أيدخل عمر فقال الإمام ابن عبد البر وهذا من أحسن الأحاديث التي تروي كيفية الاستئذان السلام على رسول الله أيدخل عمر علشان إيه عشان ساعات كتير بعض الناس لما مثلا يجي يتصل عليك على الهاتف فيقول لك السلام عليكم تقول له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته انت مش عارفني انت كذا لا انت لازم في الاول خالص تبين نفسك مفيش مانع يعني من الدعاء ده احيانا لكن الهدي ان انت اول ما تقرئ سلام تقول انا فلان اول ما تسلم سواء بقى انت بتقرئ السلام عن طريق الهاتف عن طريق ان انت بتخبط على الباب فيقولوا لك مين فتقول انا فلان زي ما هنتدارس ونتعلم الادب الضائع ده في المسلمين اليوم طيب لو انا واقف على الباب وهخبط المفروض استأذن ثلاث مرات وهنقول المعنى ده تفصيلا لما خبط المفروض اتنحى يمين او شمال البيت ما اقف شمال الباب ما اقفش في وش الباب ما ينفعش ليس من السنة وهدي صلى الله عليه وسلم كان كذلك روى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه الألباني من حديث عبد الله ابن بسر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب ما ينفعش تخبط ويبقى تبقى في وش الباب إنما تتنحى يمين أو تتنحى يسار تبقى ايه تاخد زاوية زي ما بنقول كده يا إما تاخد يمينك يا إما تاخد شمالك ما يبقاش وشك في وش الباب لم يستقبل الباب تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور ما كانش الأبواب بتاعة البيوت عليها ستاير وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك لأنه هيجي إن الحكمة من الاستئذان قال إنما جعل الاستئذان لأجل البصر كما سيأتينا إن شاء الله وروى البخاري في الأدب المفرد وقال الألباني حسن صحيح روى هذا الحديث بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بابا يريد أن يستأذن لم يستقبله جاء يمينا وشمالا فإن أذن له وإلا انصرف وروى أبو داود وصححه الألباني عن هزيل قال جاء رجل فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فقام على الباب مستقبل الباب ده وشه في وش الباب خبط وواقف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك فإنما الاستئذان من النظر الاستئذان ليه؟ علشان العين ما تقعش على أي عورة علشان العين ما تقعش على ما لا يصح أن تطلع عليه من الحرمات يا مسلمين يا مسلمات ده ده في البيوت أمال اللي بيحصل في الشوارع إيه أمال آية غض البصر بقت فين في زمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ده الواحد هيجي دلوقتي الحكم لو بص اللي عورة من العورات في بيت الضيف ده أو من يذهب له إذا اطلع على عورة من العورات يحق للرجل صاحب البيت أن يفقأ عينه يا يصح ان هو يجيب شوية تراب كده ويحثوهم في وجهه حتى لا يطلع على عورة من العورات لأن النظر بسهم العورة النظر نظر العورة ده نظر مسموم النظرة سم يسمم القلب فبالتالي الأدب التالي أن يقف المستأذن عن يمين أو شمال الباب الأدب الثالث يحرم هو اللي بنتكلم فيه هو. يحرم نظر الرجل في بيت غيره إلا بإذنه فإن الاستئذان لم يشرع إلا من أجل البصر ومن تعدى واطلع ببصره على ما لا يحل له بغير إذن ففقأت عينه فليس فيه قصاص ولا دية ده جزاته وما يبقاش عليك أي غرامة لو حصل المعنى ده فين ده فين الغيرة سيبكم من التطبيق لانه الناس هتقعد تقول لك يعني يا عم الشيخ انت عايزنا كل واحد يعمل حاجه من دي بقى نفقع له عينيه المعنى مش كده المعنى الغيره ما ينفعش يا رجل يا رجل ان مراتك تبقى متبرجه تبقى كشفه شعرها وكشفه شيء من عورتها قدام الناس كلها وتبقى من سقط المتاع تبقى مشاع ما ينفعش يا رجل ما ينفعش لأن الذي لا يغار على أهله واللي للأسف الشديد يسيب الحال كده يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدياثة ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم الديوث والرجلة من النساء الديوث المقر الخبث ما ينفعش انه يشوف شعرها ما ينفعش انه يشوف ايديها ما ينفعش انه يشوف شيء من جسدها لحمك رخيص ليه لحمك غالي يا رجل شفتوا قد ايه الغيرة الغيرة دي صفة من صفات الرجولة صفة من صفات أهل الإيمان الغيرة من الإيمان والذي لا يغار هذا لا ينظر الله له هذا متوعد بأشد العذاب فإياك ثم إياك وأن تقع في مثل هذه المخالفات نكمل إن شاء الله أداب الاستئذان وناخد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ هاني كيف الحال ازيك يا شريف ازيك يا شيخ هاني ازي حضرتك الحمد لله يا حبيبي
ازي حضرتك عامل ايه؟
الحمد لله تمام آه، انا كنت بس عايز أت- آه، استاذن حضرتك واستاذن قناه الخليجيه ان البرنامج يتقدم شويه هو يعني النهارده نبدأ لسه بدري الحلقه كده شوية.
خاصه ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله تعالى هيبقى الميعاد ان شاء الله في ميعاد مناسب الله المستعان وجزاك الله خيرا نرجع لاداب الاستئذان اداب الاستئذان قلنا ايه بقى لو اطلع على بيتك لو اطلع على عورة من عورات بيتك ففقأت عينه يبقى معلكش أي غرامة هاتوا الدليل الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه وهو ده معنى ان سيدنا موسى فقأ عين ملك الموت الحديث فيه ان ملك الموت لما اراد ان ياخذ بروح سيدنا موسى دخل عليه ودخل عليه في هيئه رجل فلما وجده فقع فقأ سيدنا موسى عين ملك الموت قالوا لان هذا كان في شريعه بني اسرائيل وهو ايضا في شريعتنا انه تعدى ان واحد يدخل بيتي ويدخل ويتهجم على بيتي ليا ان انا افقع عينه ح- لانه لا يجوز له ان يدخل بيتي وينظر الي على هيئه لا اريدها يا جماعه الناس بيبقى قاعد في بيته براحته فلما يبقى قاعد براحته ولا قاعد مع زوجته ولا اي شيء من العورات اللي لا يخلو منها بيت هو البيت اتسمى بيت ليه اتسمى سكن ليه عشان بيسكن الانسان فيه عشان بيحقق المعنى الراحة والهدوء والسكينة فيه فبالتالي لما حد يتعدى عليا وحرمة بيتي يبقى لا يجوز بحال انه هذا يحدث فلو تعدى يبقى الجزاء من جنس العمل ففقأ سيدنا موسى عين ملك الموت لأنه وجده حالا عنده فظن أنه تجاوز الحد ففقأ عينه والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاه رحت جايب شوية حصى ولا جبت شيء من رمل ولا أي شيء ورميت به في وجهه ففقأت عينه كان عليك من جناح يبقى يقول له ما ينفعش تبص كده وليه ان هو يتفاعل معه أو يتعامل معه بشدة لأنه تجنى وتعدى ما لا يصح له أن يتعداه وفي الصحيحين تنفيذ بقى وفعل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رجل اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم كأن حجرة من حجر النبي صلى الله عليه وسلم وواحد قاعد بيبص فقام إليه صلى الله عليه وسلم بمشقص راح جايب النبي صلى الله عليه وسلم سهم من الأسهم وكاد أن يرمي به في وجه الرجل قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختل يأخذ هذا السهم ليطعم به الرجل مش يطعم به يعني يقتل به الرجل وإنما ليصرف به وجهه ويؤدبه بهذا إنه عصاية صغيرة ولا حاجة ولا ما شابه إنه يقول له اصرف نظرك لا يصح لك هذا بحال الإمام النووي علق على هذا الحديث فقال قال العلماء هذا محمول على ما إذا نظر في بيت الرجل فرماه بحصاه ففقع عينه قالوا طب يرميه قبل ما ينذره يقول له اتق الله انت بتعمل ايه انت بتبص على ايه ينذره الاول وبعدين يرميه ولا له ان يرميه صحح الامام النووي وقال ان ده قول الشافعيه انه له ان يرميه قبل ان ينذره شفتوا قد ايه المساله فيها احتياط شديد انا يا جماعه مش بتكلم النهارده عن ادب وخلاص انا بتكلم عن حكم من خلال الأدب ده عشان كده سميتها الأدب الضائع لأن من وراها معاني بقت ضايعة في حياة المسلمين معاني الغيرة معاني غض البصر معاني محتاجين نتأدب بها لأنه ضياعها ضيع أشياء كتير قوي في ديننا من الأداب الأدب الرابع الاستئذان ثلاثا قلنا يستأذن ثلاث مرات يبقى المفروض أعمل إيه اخبط ثلاث مرات وليا ان انا اقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم في التليفون إيه، جيت رحت مثلا متصل وحد رد عليا بس ساكت اقول السلام عليكم انا فلان السلام عليكم انا فلان السلام عليكم انا فلان محدش رد عليا ممكن تكون امرأة هي اللي ردت وهي لا تريد أن ترد على المتكلم أقول أنا فلان وأقول حاجتي وأمشي وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم يبقى يستأذن ثلاث مرات يبقى يا جماعة لما بتعبير إخواننا في الخليج لما ندج على واحد لما ن- نتكلم على واحد ندج عليه ندق عليه ثلاث مرات لا أكثر نستأذن عليه ثلاث مرات بس هنقول دلوقتي برضو معنى يرتبط بقصة الاستئذان ثلاثا بالذات الأول نستأذنه ثلاث للحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع يبقى استأذن ثلاث مرات أخبط ثلاث مرات لو العلماء بقى زودوا عليها حتة لو ظننت أن ال... الذي بالداخل سمعني وهنا أدب مهجور وأدب ضائع بالله عليك لو أنت جيت لي في البيت وأنت عارف أن أنا جوه وخبطت عليا ثلاث مرات وسمعت صوتي مثلا وما رددتش عليك أو قلت لك ارجعوا بالله مش هتبقى مشكلة كبيرة بقى اجي لك لغاية بيتك ومتكلف لك وعامل لك طب يا اخي افرض انا عندي مشكلة معينة وما ينفعش افتح لك الباب او لا على اي حال من الاحوال البيوت مليانة اسرار افرض انا في حال غير الحال افرض في مشكلة في البيت افرض في مشكلة معينة ما ينفعش تطلع عليها وما ينفعش تدخل عليا دلوقتي طب رد عليا ما ينفعش لأي اعتبار لو قلت لك ارجع انت ساعتها مش هتعملها مشكلة كبيرة احنا متأدبين بأدب الإسلام ولا بأدب الهوى ولا بمزاجنا في معاني كتير مهجورة ربنا بيقول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم ده أطهر ليكم احنا ما بنت... لا نتأدب بمثل هذه الأداب وبنبقى شايفين إنها فيها تجني علينا على إن ده أدب الشر طيب إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له وظن أن الآخر هي دي بقى اللي هي حكاية افرض أنا آه، برن عليك بعدين رنت عليك الجرس كده رن عليك مرتين ثلاثة مثلا طيب وأنا مش عارف يمكن أنت حاطط التليفون بتاعك عامله صامت مثلا أو أنت مش واخد بالك منه فأنت راكب عربية وصوت الهواء أو أو صوت الناس اللي حواليك فمش سامعين فأنا رنيت عليك نخليها ما نبقاش برضو ايه في حكاية بقى ان انت ت- تتصل عليا بالعشر مرات دي اتصل مرة اتنين تلاتة يعني هنقول علشان يبقى الكلام عصري تتصل عليه مثلا ثلاث مرات طالما الموضوع مش كبير قوي انما الاتصال ابو 20 مرة ده ليه والواحد بعد كده يبقى مفزوع في مصيبة سودة اكيد فيها كذا وبعد كده تسمع التليفون لك معلش والله اصلا انا مش عارف كان عندي ايه وكلام يعني ممكن يؤجل او ممكن يبقى ليه اي اعتبار بعدين في تعدي على حرمات الناس ان انت تتعدى عليهم في الاوقات المفتر- المفترض انه يسكنوا فيها وبرضو انا بقول في الكلام ده انا عارف مشكلة الناس انا مش عايز ادافع عن وجهة نظر واسيب وجهة النظر الاخرى انا عارف ان الناس بيبقى عندهم مشكلة كبيرة قوي في الاتصال على المشايخ وعلى الدعاة وفي نفس الم- الوقت لما تسمع للمشايخ انا لو رديت على كل حد يبقى انا لا هذاكر ولا هتعبد ربنا ولا هقوم بالواجبات الشرعية اللي في رقبتي فاكيد المسألة محتاجة تنظيم وللاسف الشديد ان النظام مش موجود ودائما بيبقى الواحد ما مش بتاع نفسه فانت ممكن دلوقتي تطلع اطلع دلوقتي حلقة اطلع كمان شوية اعمل كذا فالواحد ما بيبقاش متملك وقته فالناس بتزعل إيه، يعني امتى نتصل والمشاكل دي لكن انا عايز اقول الادب من الاداب اتصل لما يكون لك حاجة اتصل ثلاث مرات بحد أخ- اكثر اكيد الثلاث مرات يعني لما ترن مره كامله وبعديها مش مش ترن ثلاث مرات انا بتقول تتصل كانها مكالمه بتاخد الجزء المعروف في الوقت ده اللي هو مثلا قول 30 40 ثانيه وتعملها مثلا ثلاث مرات هذا من الادب اللي عايزين ننفذه من خلال حلقتنا النهارده طيب ظننت أنه لم يسمع فماذا يفعل المستأذن لو هو غلب على ظنه أنه ما سمعهوش أنه خبط عليه ثلاث مرات أو رن عليه ت- آه، مثلا مرات وهو لم يسمعه وعنده أمر معين قالوا يرجع عملا بظاهر الحديث فلم يؤذن له فليرجع لو عملت ثلاث مرات فما أذنش ليك ارجع قالوا يعمل بظاهر الحديث فيرجع ما يبقاش المرة الرابعة وقيل له أن يزيد حتى يتحقق أن صوته يسمع ده بقى في إيه؟ طرق الباب آه، مثلا صوته هو مش عالي قوي فالسلام عليكم أأدخل أنا فلان أأدخل السلام عليكم أأدخل وأعرف بنفسي أنا فلان أأدخل السلام عليكم عملتها ثلاث مرات فلو صوتي مش جايب ممكن ارفع صوتي شويه ما يبقاش برضه ضجيج يعني وانت لما يغلب على ظنك اكيد كده لو في حد في البيت هيكون سمعك يبقى في الحاله دي في الحاله دي ترجع اذا غلب على ظنك ذلك طيب لما يجي الواحد منا يعرف بنفسه افرض انت خبطت على الباب فرد عليك اهل الباب اهل البيت فقلت سلام عليكم سلام عليكم قالوا مين فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الواحد أنا ال- طبعا السبب في ذلك واضح أنه كلمة أنا كلمة مبهمة مين حضرتك ما ح- أنا أنا يعني أنت فهمت أن أنا من مجرد الصوت زي, زي ما بيحصل في حكاية التليفونات برضو يقول لك آه، تقول له آه، السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، مين معايا أنا أنت مش عارفني ويبتدي بقى كذا لا عرف بنفسك لأنه هذا هو الأدب في هذا الأمر هذه الكراهة إن الواحد مننا يقول كلمة أنا لأنها كلمة مبهمة ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك حديث حديث جابر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي رايح أسأله أنا علي دين ومش عارف أعمل إيه وبستشير النبي صلى الله عليه وسلم فقال فدققت الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا انت مين فقلت انا فقال صلى الله عليه وسلم انا انا مين انا فكأنه كرهها صلى الله عليه وسلم كلمة انا دي بقى وقع بعض الطرائف في تنفيذ العلماء لهذا الأمر في تعليم الناس كيف يتأدبون بأدب النبي صلى الله عليه وسلم روى الخطيب البغدادي بسنده عن علي بن عاصم الواسطي قال قدمت البصرة فأتيت منزل شعبة فدققت عليه الباب علي بن عاصم راح لشعبة بن الحجاج أحد رؤوس العلماء فقال شعبة من هذا فقلت أنا ما تأدبش بهذا الأدب شعبة هيعلمه هيعمل له إيه بقى فقال يا هذا ما لي صديق يقال له أنا ما عنديش والله واحد اسمه أنا أنا دي يعني فهمت منها إيه قال ما لي صديق يقال له أنا ثم خرج إلي فقال راح معلمه بقى حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لي فضربت عليه الباب فقال من هذا فقلت أنا فقال أنا أنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم كره قولي أو قوله هذا إن أنا أقول أنا أنا ومش أنا علشان خاطر بعض الناس قالت أصل أنا علشان ما تقولش كلمة الأنا دي لأن كلمة الأنا دي اللي قالها الشيطان أنا خير منه لا لما تقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أنا على التعريف مش أنا على الكبر ومش أنا بتا... الكبر دي بتاعت إبليس أنا خير منه إنما أنا التعريف لما أقول أنا فلان وافرض أنا لو قلت له أنا هاني وهو ما فهمش فلازم أقول له مثلا أي تعريف أنا هاني حلمي يبقى كده عرف المراد وممكن حتى لو قلت له كذا ما يبقاش واخد باله فلازم تقول له يا اخي انا الشيخ فلان مش عشان انت بتتعالى وتفهمه يعني انت الشيخ لا لا انت بتعرفه ان بي بما يعرف هو مش عارفك هو ما بيعرفكش الا بكنيه مثلا فتقول له بالكنيه تقول له انا ابو عباده يبقى هو عرف انت ابو فلان او انا آه مثلا الاخت تقول كذا انا ام فلانه أو أنا أم كذا يبقى هو فاهم المعنى ده يفهمه على حسب التعريف اللي بيه سيعرف هذا الرجل الذي يطرق عليه بابه ومن اللطائف برضو ما ذكره أيضا الخطيب البغدادي في كتاب أخلاق الجامع لأخلاق الراوي أداب السامع روى بسنده عن أحمد بن يحيى قال دق رجل على رجل الباب فقال من ذا فقال أنا ها أنا ذا بيقول له انت مين قال له ها انا ذا انا اهو خبط عليه الباب فقال له انا اهو انت مش عارفني ولا ايه انا اهو فطلعت عليه انا اهو دي فصار الناس يسمونه ها انا ذا فكل ما هيعدي يقولوا له ايه انا اهو اهو ها انا ذا ها انا ذا طلعت عليه لانه قال له ها انا ذا اسمك ها انا ذا قال ها انا ذا ادخل ها انا ذا ادخل طلعت عليه بقى لقبه كده لانه لم يتادب بادب النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إياه وروى محمد بن سلام عن أبيه قال دققت على عمرو بن عبيد أحد أيضا كبار سلفنا الصالح دققت على عمرو بن عبيد الباب فقال من هذا فقلت أنا فقال لا يعلم الغيب إلا الله أنا دي حمل بها إيه قال لا يعلم الغيب إلا الله ثم قال الخطيب البغدادي سمعت علي بن المحسن القاضي يحكي عن بعض الشيوخ أنه كان إذا دق بابه فقال من ذا فقال الذي على الباب أنا كان يقول أنا هم دق أهو أنا دق أهو أنا هم دق أنا هم دق أنا جلنا كأنهم يريدون من خلال هذه الدعابة أن يعلموهم أن هذه الكلمة لا تصح لأنها لا تحقق الغرض وبرضه الفضل ابن دكين أبو نعيم المحدث الشهير الأكبر كان رجل ذا دعابة كانوا بيقولوا عليه كان كالتنين من قوته ومن ضلوعه في العلم فالمهم الرجل كان دمه خفيف فكان إذا حدث أن جاءه رجل ولم يتأدب بأدب الاستئذان ده وقال بدل ما يعرف يقول يقول فلان أنا فلان فيقول أنا أنا فكان ليه طريقة ظريفة في التعامل في هذا الأمور روي عن علي ابن ابن العباس قال سمعت الحسين بن عمرو يقول دق رجل على أبي نعيم الباب فقال من ذا قال أنا قال من أنا قال الرجل رجل من ولد آدم بص بقى الراجل يعني مش عايز يقول له هو مين فبقول له آم، انت- قال أنا قال له مين أنا قال له رجل من بني آدم فخرج إليه أبو نعيم واحتضنه وقبله وقال مرحبا وأهلا ما ظننت أنه بقي من هذا النسل أحد يا أنت من بني آدم ده أنا كنت فاهم إن هم مشوا وخلصوا خلاص يريد أن ي- يعلمه هذا الأدب فبالتالي من الآداب ألا يقول الواحد منا لا يقول في التعريف أنا وإنما يعرف بنفسه يقول أنا فلان أنا فلان لا بأس بذلك فقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أقره النبي صلى الله عليه وسلم أمامه من فعل الصحابة الحديث في البخاري ال- في رواه البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى الأشعري يقرأ فقال من هذا فقلت أنا بريدة جعل فقال قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود النبي صلى الله عليه وسلم مشي فسمع سيدنا أبو موسى بيقرأ فكان في واحد قاعد من الصحابة سيدنا بريدة فقال أنت مين؟ فقال أنا بريدة عرف بنفسه يبقى التعريف ده أقول أنا فلان قلنا زي ما تذكرنا الوضع ده ما فيهوش أي مشكلة ما فيهوش كبر ما فيهوش أي مخالفة شرعية هذا من باب التعريف ولا بأس أن يقول أنا أبو فلان زي ما قلت لكم والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن أم هانئ أم هانئ ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستر النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل والسيدة فاطمة واقفة على الباب بعيدا بتستر النبي صلى الله عليه وسلم علشان حدش يعني آه، يدخل فجأة أو نحو هذا قال فسلمت عليه فقال من هذه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم الصوت فقال مين هاد مين دي مين اللي دخلت فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب فاستفاد منها العلماء انه ما فيش مشكلة هي ما قالتش اسمها هي قالت بالكنية انا ام فلانة هذا لا بأس به بل هذا من الامر الجيد لانه التصريح باسماء النساء قد يخالف الاداب قد يخالف الاداب والاعراف انها تقول اسمها كده مباشرة قد يخالف ذلك وان كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه صفية زوجتي يعني وكان يصرح باسم أمهات المؤمنين لكن في التكني أحيانا يكون مراعاة للأدب المتعارف عليه إيه، مفيش مانع أن هو يذكر كذلك لكن من ال- آه، التعامل مع العرف الجاري هذا يكون أليق أنه يكني عن اسم زوجته أو عن اسم والدته أو عن اسم أخته هذا يكون آه، فيه خير قال الإمام النووي لا بأس أن يقول أنا القاضي أو أنا الشيخ أو أنا ف- الفلان الفلاني يعرف بمزيد تعريف تعريف أنا المهندس فلان أنا الدكتور فلان أنا آه، أخوك آه، أو جارك فلان علشان يكون في مزيد من التعريف طيب إذا كان اسم المستأذن لا يحصل به التعريف لاشتراك اسمه مع اسم واحد آخر لما واحد يتصل عليك ويقول لك أنا محمد ما في 5000 واحد اعرفهم اسمهم محمد انت محمد فين مين فيهم فلازم يقول انا محمد فلان انا محمد ابن مصطفى انا محمد ابن حسن انا محمد ابن كذا يبقى اعرف من خلال ان هو يزيد وده حدث امام النبي صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري لما النبي صلى الله عليه وسلم خطب في النساء في يوم العيد فانصرف الى منزله فقال الراوي صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب ما هو في كذا زينب أنت زينب بنت مين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي الزيانب أنهي زينب فيهم فقيل امرأة ابن مسعود فقال نعم ائذنوا لها يبقى نعرف بما ي- بمزيد تعريف أنا فلانة زوجة فلان أو أنا كذا هذا من الأدب حين تعريف النفس للآخر طيب هل يقوم قرع الباب ونحوه مقام اللفظ الأصل إن إحنا نستأذن وقلنا طريقة الاستئذان إن أنا أقول إيه السلام عليكم أأدخل أنا فلان أأدخل يبقى كده جمعنا ما بين الأمور كلها السلام والتعريف والاستئذان علشان نبقى عملنا بموجب الآية طيب لو خبطت هل التخبيط ده يقوم مقام الاستئذان عن جابر رضي الله عنه أو رضي الله عنهما قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا الحديث لسه قايلينه فقلت أنا فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العلماء استفادوا إيه فدققت الباب وكأنه هذا يحل محل الاستئذان قال القاضي أبو بكر ابن العربي في حديث جابر مشروعية دق الباب ولم يقع في الحديث بيان هل كان بآلة أو بغير آلة استخدم شيء ولا كان عن طريق زي ما هنقول دلوقتي ان كانت السنة انها ان يكون الطرق بالانامل باطراف الاصابع مش بقى الخط اللي قد كده ده ولا الكلام ده ولا الترزيع ده هذا لا يصح بحال لأن ده ينافي معنى سكن المسكن وعلق الحافظ ابن حجر فقال قلت أخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس أن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير يبقى من السنة لما نيجي نخبط على الباب يا جماعة نخبط بالإيه؟ بالظفر ما تخبطش بقبضة اليد انما التخبيط يكون بايه بالظفر هكذا عايزين نعلم ولادنا المعاني دي نعلم الناس السنة الت- التخبيط يكون بايه بالاظافير هكذا كان يقرأ على على ابواب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا محمول منهم على المبالغة في الادب وهذا وحسن لمن قرب محله اه افرض بقى هو ساكن في شقة واسعة شوية فبالتالي لما بيخبط عليه التخبيط اللي بالاظافير ده ما بيتسمعش واحنا هنقول دلوقتي برضو آه، لو استخدم جرس يبقى ايه الحكم فيه لكن هنقول دلوقتي في طرق الباب لو طرق الباب يبقى بيخبط بالاظافير لو كان مثلا معروف ان الصوت ده هيسمع في اي مكان في الشقه طب افرض مش هيتسمع له حينئذ كما قال الحافظ ابن حجر أما من بعد بحيث لا يبلغ صوت القرع بالظفر فيستحب أن يقرع بما فوق ذلك يبقى ممكن ساعتها نخبط بأصبع اتنين حاجة كده تكون أيسر شوية إنما الخبط من أول مرة كده يكون فيه شدة هذا ليس على وفق هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا هذا من فعل الصحابة وترجم أبو داود لحديث جابر فقال باب الرجل يستأذن بالدق يبقى عرم أن التخبيط ده أو الدق على الباب ده هذا من هذا من ال- آه، الاستئذان أو يقوم مقام الاستئذان لكن عايزين ننبه على المعنى بقى طيب دلوقتي م- ما تعرف عليه أكثر الناس في دق الباب النهاردة أن يستخدموا الأجراس الكهربائية لا مانع من استخدام ذلك على أن يتحرى صاحب الدار ألا يكون في صوته موسيقى المعازف المعازف يا شباب المعازف محرمة بنص حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي آه، رواه البخاري تعليقا ويمكن سمعت كثيرا في الأسابيع الماضية حول موضوع المعازف وما ساقه أهل العلم من الإجماعات في ذلك حديث سيأتي على أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف وأنه هذه الأمور كلها محرمة بنص الشريعة عشان كده علينا أن ننزه أسماعنا عن مثل ذلك لأن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا هتتسأل والله عن هذا السمع احنا عايزين إن ربنا يحبك ويسمعك ما يحب كنت سمعه الذي يسمع به وإذا أردت أن يكون لك حظ من اسم الله السميع ويكون ليك حظ لأن في اتصال ما بين السمع وما بين القلب لو حسن السمع وطهر القلب موعظة القلب عايزين ننزه أسماعنا عما فيه شبهة أنا في المشاكل دي لما حد بيقعد يقول يا شيخ وحد قال كذا والرد عليك كذا وكذا الموضوع أنا بخاطبكم انتوا يا من قد تضطربون ويختلف عليكم الأمر نعمل إيه ناس بتقول حلال وناس بتقول حرام أقول لكم حاجة تخلص الموضوع يا أخي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث فضل في علم خير من فضل في عبادة وملاك الدين الدين ده كله يخلص في كلمة واحدة وملاك الدين الورع فمن باب التورع من باب اتقي الشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه احنا مش محتاجين ان احنا نخش في خلافات وتنازعات وتشاحنات ورد وكلام و و و الامر ابسط من كده انا بكلم الناس دلوقتي انا مش بكلم المشايخ والدعاة وما بكلمش اهل العلم هذا لهم شأنهم في ذلك ليهم طبعا انه يبينوا الحق و و و لكن انا بكلم الناس اللي مش عارفين يعملوا ايه في المشاكل دي في الامر الموسيقى وامر الربا وامر الامور المختلطه والاختلاط ايه حكمه والنقاب فرض ولا لا او المشاكل دي يا عم الموضوع اسهل من كده الموضوع بسيط ملاك الدين الورع كلمه الورع دي كلمه سحريه تخلص المشاكل دي كلها ولا انا عندي خطا انا يعني في هذه الامور اتركك يا حبيبي في الله ويا اختاه اترككم الى الوازع أترككم إلى لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ما تبقاش متبع هواك انت عايز ده حلال هوى وانت عايز ده حرام هوى ولا عايزه دين الموضوع يخلص كده الحمد لله نسأل الله العافية إذا الأمر بسيط فدلوقتي استخدام الحاجات اللي فيها بقى موسيقى بزيادة قوي والمعازف اللي فيها كذا وكذا هذا فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة مش تشدد والله العظيم أنا دايما أقول في, الم... في الأمور دي كده لو من بكرة حلال كله يسمع لو ما فيهاش مشكلة لو ما فيهاش كلام لو الموضوع أبسط من كده ما عندناش مشاكل ليه احنا هنعقد الأمور على عن... الناس ليه احنا بنقول الأمور إذا اتسعت يحرم عليك أن تضيقها والأمور إذا كانت ضيقة يحرم عليك أن توسعها يعني الأمور ما فيهاش فما ينفعش ان انت عشان نمشي الامور وعشان الناس ما تزعلش نوسع الضيق وفي نفس الوقت لما الامور تبقى واسعه تشدد وتضيق عليهم ليه الامور مش محتمله اكثر من ذلك احنا في صراع وفتن شديده والنهارده الناس بقوا اللي بيمسك على دينه فعلا كالقابض على الجمر فمش محتاجين نخوض في هذه الامور فاذا الجرس ما ينفعش يبقى كده تجيب حاجه تكون تن يعني تبقى ما فيهاش بقى ايه يعني تلحين وكلام من ده انما تبقى بس كصوت جرس وما يبقاش قالوا العلماء في مشابهة برضو بالأجراس أجراس التي تكون لأهل الملل الأخرى التي تضرب في الكنائس وغيرها لنهي الشريعة عن التشبه المسلمين فبالتالي يبقى الحكم العام الحكم العام في هذا الأمر يبقى كذا يبقى ما نستخدمش هذه الأمور ما نستخدمش هذه الأمور حال الطرق يبقى هذا من الأدب أيضا يبقى يبقى إن شاء الله من الآداب الشرعية إن احنا إذا طرقنا الباب يبقى الطرق لا يكون بعنف وإنما يكون زي ما قلنا كده يطرق ثلاثا ويقول السلام عليكم ويعرف بنفسه أأدخل أأدخل أأدخل وعايزينها بقى في الدقيقة اللي فاضلة دي نبقى واجب عملي نعلم ولادنا ان هم لما يجوا يدخلوا يدخلوا ازاي وانا محتاج ان انا اكمل لكم علشان خاطر التفصيل الايه يبقى يعمل ايه محمد محسن نفسه يفهم يحل المشكله دي ازاي يخبط على الباب ازاي النهارده وهو مروح دلوقتي هيعمل ايه عايزين نتأدب بهذا الأدب إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة وأظن إن شاء الله هيبقى في تغيير في موعد الحلقة الأسبوع القادم فتابعونا إن شاء الله وتابعوا على القناة الميعاد القادم بإذن الله تبارك وتعالى هو لسه لم يتحدد بعد لكن إن شاء الله يكون الموعد يتقدم عن هذا بإذن الله تبارك وتعالى فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
يا حبيبي يا بشير يا شفيع يا محمد يا حبيبي يا بشير يا شفيع يا محمد يا حبيبي